الروح القدس الإله الواحد أمين ناخد تأمل تاني في موضوع ها ملكوت الله داخلكم ناخد معنى تاني في ها ملكوت الله داخلكم في زكريا 2 سفر زكريا ده من النبوات الأخيرة في العهد القديم يعني آخر ثلاث أنبياء اسمهم حجي وزكريا وملاخي من الأنبياء ال 12 الصغيرين اللي نبواتهم صغيرة جت في الفترة بتاعة القرن الخامس والرابع قبل الميلاد عشان تقول للناس ارجعوا بقى لربنا وامسكوا في ربنا ربنا قرب يجي كل النبوات الأخيرة دي بتاعة العهد القديم كان فيها رسائل واضحة وصريحة توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات نفس اللي قاله يوحنا المعمدان اللي يعتبر خاتم الأنبياء لأنه ما فيش أنبياء بعد المسيح بعد كده فزكريا كان له كانت نبوته كلها رؤى تتميز نبوة زكريا أنها مليانة رؤى وكل رؤية ليها مغزى وليها معنى وليها عمق فيقول إيه رفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس فقلت إلى أين أنت ذاهب فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج وخرج ملاك آخر للقائه يعني هو طالع يقيس أورشليم ومعاه حبل قياس كانوا زمان يقيسوا يمطروا كده زي ما بيمطروا الأرض أو المباني أو فإذا الملاك الذي كلمني خرج وخرج ملاك آخر للقائي فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس كالأعراء في المعنى يعني البلاد المفتحة اللي ملهاش سور الأعراء يعني حاجة بلا سور سيبها أورشليم بدون أسوار من كتر الاتساع والخير كان في بلاد مش مصورة أساسا من كثرة الناس والبهائم فيها أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها يعني إيه الكلام هو شاف رؤية أنه في ملاك طالع يقيس أورشليم فطلع له ملاك تاني يقول له لا لا لا الحكاية ما تقيسهاش كده ربنا عاوز أورشليم واسعة تلم شرق وغرب وما تحسب لهاش لأنها كالأعراء من كثرة الناس وإن كان على السور الرب يكون لها هو نفسه سور نار يعني ربنا هو اللي هيصور حواليها بنفسه وهو كمان هيكون مجدا في وسطها أنا كل القصة دي عشان الكلمة دي الله مجدا في وسطها يبقى هنا الملكوت الداخلي وأورشليم دايما كانت إشارة في العهد القديم لفكرة الكنيسة في العهد الجديد أو النفس اللي هتشيل ربنا جوه لأن أورشليم أورسليم يعني مدينة السلام وكانوا يسموها مدينة الملك العظيم لأن داود عملها مدينة الله لما عمل فيها حط فيها خيمة الاجتماع ورا منه سليمان عمل هيكل لله أصبحت كأنها مسكن الله على الأرض فأصبحت الإشارة المصغرة لفكرة ملكوت الله في الدنيا إنما أورشليم دي بسبب كتر خطايا الناس خربت كذا مرة في الوقت ده كانت خربانة وقت زكريا كانت أورشليم مهدومة وخربانة وربنا ذل اليهود وسبحبهم في السبي فترة طويلة وفي وقت زكريا ابتدوا يرجعوا من السبي بعد ما ابتدوا يتوبوا بس لسه أورشليم خربانة وكانت رسالة زكريا وحجاي والناس دول إن هم يقولوا للناس يلا نبني بقى يلا نعمر بقى زي زمان يلا نرجع أورشليم لمجدها تاني فإذا خدناها بالمعنى الروحي أورشليم كإشارة للكنيسة هتلم ناس بلا عدد والحكاية مش هتتحسب كده بالمتر وبالسنتي زي ما الناس فاكرة وأنه إذا كنا عاوزين نصور حوالين الكنيسة بأسوار معمارية ده كلام فاضي بمعنى اللي هيحرس الكنيسة هو رب الكنيسة مهما عملنا واجتهدنا الرب يكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها يعني هو نفسه يبقى جوه وبر هو يحرسها من حواليها وهو كمان يكون في وسطها العجيب ان الروح القدس اختار ان الرؤية دي تتكتب تاني بطريقة تانية في اخر سفر الرؤية يعني زكريا ده عهد قديم تعالوا ننقل لرؤية 21 رؤية 21 ده الإصحاح اللي قبل الأخير في نهاية الكتاب كله يوحنا من ضمن ما رأى في السماء رأى أورشليم نازلة كعروس مهيئة لرجلها مدينة زي العروس على سنجة عشر مزينة ومهيئة لرجلها قال كده وبعدين شاف بقى المنظر طبعا منظر رمزي كله تمثيلي عشان بس نشوف المجد اللي هيبقى فيه السماء فيقول سور المدينة كان لها اثنى كان له اثنى عشر أساسا طبعا دي فنها وعليها أسماء رسل الخروف ال 12 فبقت الحكاية واضحة أن الكنيسة مبنية على أساس الرسل والذي كان يتكلم معي برضه تلاحظوا نفس الفكرة نبي داخل السماء بيتفرج فمش فاهم فيجي ملاك يقول له ايه تعالى اقول لك اللي بيحصل دايما كده في النبوات ان الانبياء دول ربنا بيكشف لهم عن بعض الاسرار انما بيكونوا زي حالاتنا مش فاهمين حاجه فيجي ملاك كده يبسط له المسائل شويه ويقربها شويه فالذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب المرة دي المقياس مش حبل قياس ده قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثنى عشر ألف غلوة الطول والعرض والارتفاع متساوية وقاس سورها 144 ذراعا ذراع إنسان أي الملاك طبعا كل الأرقام دي أرقام رمزية أنتوا عارفين 12 ده رقم حلو قوي محبوب إشارة للكنيسة الواحدة 12 رسول هي أساس الكنيسة والألف يعني اضرب في إيه في ألف يعني تمتد في كل مكان في العالم نفس القصة 12 في 12 تبقى 144 فإيه برضه يعني عدد بلا حدود وذراع إنسان يعني ربنا عن طريق البشر هتتسع الكنيسة وتدخل كل بيت وكل قلب ذراع إنسان أي الملاك يعني إيه ما هو اللي بيقيس ده ملاك مش إنسان بس هو في المقياس بيقول ذراع إنسان لكن الحقيقة المرة دي مش ملاك ودي تؤكد إن المقاييس دي كلها رمزية مش حرفية لأن اللي بيقيس نفسه ملاك وكان بناء السور سورها من يشب اليشب ده حاجة من الحجارة الكريمة الغالية أوي والمدينة كلها ذهب نقي شبه زجاج نقي تاخدوا بالكم السور من يشب دي اللي قال عنها أكون لها يقال إن يشب لونه أحمر ناري ساعات فالمهم يعني أنا ما فهمش في الحجارة الكريمة لكن إشارة للي قاله في زكريا أكون لها سور نار من حولها وإيه ومجدا في وسطها كل السوق اللي في وسط المدينة ذهب نقي يبقى ربنا من جوه ومن بره محاصر اورشليم احنا مالناش دعوه باورشليم السماويه لانه ما لم ترى عين ما لم تسمع باذن وخلينا برضو مش م... مش مشغلنا دلوقتي اورشليم الكنيسه احنا عاوزين اورشليم ايه بقى الداخل القلب اللي شاغلنا دلوقتي الظاهر ان في ملائكه بيقيسوا علينا واحد بيقيس بحبل قياس واحد بيقيس بقصبه من ذهب ففي الحكاية ليها مقاييس طلع في طول وفي عرض وفي ارتفاع و... والموضوع بيتقاس وهو ده موضوعنا دلوقتي هل نستطيع أن نقيس الملكوت هل تقدر تعرف الملكوت جواك وزنه قد ايه دلوقتي يتقاس يطلع كام يعني الملكوت ده لو كان جواك فعلا لأنك ابن الكنيسة وابن المعمودية طب كم يسكن الله فيك كم يظهر عليك مجد المسيح ده بقى السؤال اللي شاغلنا دلوقتي فأفسس ثلاثة استخدم نفس الألفاظ دي معلمنا بولس لأنه طبعا حافظ عهد قديم كويس فيقول إيه هنا بقى بيتكلم علينا إحنا مش على أورشليم فيقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا شوف التعبير ده ملكوتي قوي لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله يعني ايه نقراها تاني يقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة تبقى مغروس في المحبة حتى تدرك مع جميع القديسين ايه هو الطول هذا سؤال ايه الطول يا رب ايه العرض ايه العمق هيقيسونا ازاي احنا هنتوزن ازاي وهنتحاسب ازاي وهنتقاس ازاي وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة كالأعراء ملهاش سور كده هو يبقى سور نار من حواليها ومجدا في وسطها وتمتلئ إلى كل ملء الله موضوعنا ازاي نقيس الملكوت داخلنا هل ممكن أن نقيس وزن الملكوت حجم الملكوت سعة الملكوت ارتباطنا بالملكوت الحقيقة ممكن لأن بولس قال في كورنثوس الثانية 13 جربوا أنفسكم ويقولوا جربوا دي يعني اوزنوا في اليونانية أو يعني قدروا قيموا ايفاليويت يعني امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان أم لستم تعرفون شوفوا تاني كلمة الملكوت بس جاية بطريقة تاني أن يسوع المسيح هو فيكم هو ده الملكوت أنت مش دريان أن المسيح جواك يعني الملكوت داخلك طب ما تقعد وتحسبها إذا كان المسيح جواك طب ما نقيس جواك قد إيه باين فيك قد إيه تفكرنا بكلمة في العهد القديم على واحد وحش اسمه بلشاصر لما افترى وتصور انه كملك يقدر يتحدى الله الملك فجاب اواني الهيكل اليهودي اللي كانوا سحبوها من اورشليم خدوها على بابل وبقى يشرب فيها خمره طلعت له يد على الحيطه كده تكتب احصى الله ملكوتك وانهاه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا يبقى الحكايه بتت بتت بتتقاس الواحد خايف يطلع ناقص طب ما احنا عاوزين نعرف المقاييس ده موضوعنا دلوقتي إن لم تكونوا مرفوضين كيف نقيس ملكوت الله داخل أول مقياس للملكوت هو كلمة الإيمان لأنه معلمنا بولس استخدمها كمقياس تعتبروه الطول تعتبروه العرض إنما ده مقياس مقياس لقد إيه الملكوت جوه الواحد الإيمان بيتقاس يا جماعة والإيمان له درجات كتير قوي وهو ده اللي هيوزن واحد عن واحد قدام ربنا أو ده أحد المقاييس الأساسية اللي تتقاس بميزان الذهب لأنه بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم هنحط ثمان مقاييس لكلمة الإيمان جم كلهم في عبرانيين 11 وأظن كلكم عارفينهم وسمعتهم قبل كده بس نحتمل التكرار التكرار يعلم الشطار وفي نفس الوقت احنا محتاجين كل شوية نراجع نفسنا يا ترى إيماني ده بجد ولا مش بجد وإيماني ده لو يتوزن يطلع إيه واحد من عشرة اتنين من عشرة زيرو نص لو خدنا مثلا كلمة قدم يقول عبرانيين 11 بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين شوف التعبير بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين فبه وإن مات هيتكلم بعد كده يعني إيه وانت بتقدم الحاجة لربنا في حتة أفضل في واحد لما يصلي ربنا يقول فلان بيصلي أحسن من فلان ليه عشان إيمانه أقوى في واحد لما يخدم يقول فلان بيخدم أحسن من تقدمة اسمها خدمة بس ده أحسن من ده ليه وراها إيمان في واحد لما يصوم هنا أحسن من هنا ليه كل دي اسمها قدمة بالإيمان قدمة كيف تقدم لله دي تقيس إيمانك توزن إيمانك على طول بتقدم الحاجة إزاي عارفين زي ايه زي واحد يجيب هدية ويقدمها كده واحد يغلفها ويكتب كارت ويوضب ويظبط هنا معناه الحب اللي وراها اكتر هنا بقى معناه الايمان اكتر لان اللي بيصلي بتركيز وبهيبة وبخشوع ده معناه ايمانه اقوى لانه شايف ان ربنا سامع وواقف قصاده اللي مش على باله واللي بياخدها بدلع معناه إيمانه ضعيف لأنه مش حاطط ربنا إنه بيسمع مش مركز صدقوني احنا في المسبح نميز شماس عن شماس وهو بيصلي في شماس داخل طالع من المسبح يتكلم ويتحرك ويخبط ويرزع ويقعد يلعب في الورق إيمانه ضعيف هو مش شايف المسيح اللي على المذبح ومش حاسس بالملائكة اللي في الهيكل ومش مستوعب الجو الروحي وفي واحد تلاقيه واقف في المذبح زي العسكري منتهى الرهبة منتهى الخشوع كل الناس حتى تبص على الشماس ده بره تحس بحاجة هو شايف حاجة أو هو قدام المسيح صحيح شوف الفرق كيف تقدم العبادة للمسيح هتقيس إيمانك خد كل حاجة بقى قدامها دي يدخل فيها قراية الإنجيل على الصلاة على الصوم على الخدمة أي حاجة وأنت بتقدمها لربنا بتقدمها إزاي هتقيس الإيمان امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان ده في حاجات نخجل من ان احنا نعملها مع الناس في ملاخي كان ربنا بيعاتب الشعب بيعاتبهم لانه بيقدموا ذبايح بايظه فكانوا بيجيبوا الاعرج الخروف الجربان او الاعرج يجيبوه ايه يقولوا ده ينفع ذبيحه مع ان في شروط الذبيحه في الشريعه كن بلا عيب فيقوم ربنا يقول كلمه غريبه شويه يقول له قدمه لواليك أفيرضى عليك بلاش أنا روح ادي ده هدية لواليك سيدك في الشغل مديرك تقدر تعمل كده تقدر تجيب الكسر والحاجة اللي ملهاش لازمة وتديها لواحد في الدنيا أعلى منك لك مصلحة, لك مصلحة عنده ولا ما تقدرش كونك ما تقدرش دي معناها وحش انك انت مش شايف ان ربنا كبير انت بترضي الناس ما بترضيهوش هو بتديله الفتات تديله الكسر الحاجة اللي ملهاش لازمة عندك في واحد يجيب لبس للفقراء نلاقيه جايب لبس جديد ومكوي ومتوضب وفي واحد يلاقي الحاجة الكراكيب اللي يعني ما ينفعش يلبسها بني آدم ويقول لك أصلها زيادة في البيت زحمة البيت زحمة البيت ومين قال لك إن الكنيسة بتلم كراكيب وزحمة دي رايحة لبني آدم دي رايحة للمسيح في إيده كيف تقدم التقدمة هتدي للمسيح شوية الهلاهيل دي وانت عندك الدولاب قد كده طب يبقى ايمانك ضعيف طبعا فعل تاني خاف يقول نوح بالايمان لما اوحي اليه خاف جاله وحي ان في طوفان هتنزل مطر وهيهيج البحر هيطلع البحر فوق مستوى الارض الأرض كلها تتسوى مية تاني زي قبل الخلق هترجع تاني تختص القشرة الأرضية فتتغطى بالمية أولوفر كده غير المية اللي نازلة من السماء محدش صدق نوح طبعا لأن محدش عنده إيمان نوح خاف قد إيه بتخاف تقيس إيمانك عاوز توزن إيمانك النهاردة قبل ما تتوزن على باب السماء بلا تراجع مفيش ملحق طب نقيس النهارده الواحد يمتحن نفسه النهارده يمكن يقدر يصلح موقفه انما بعدين مفيش طيب هل تخاف وكيف تخاف نوح لما خاف من كلام ربنا قعد مئة سنة يشتغل وكل الناس بتتريق عليه وكل الناس بتسخر منه ايه المجنون اللي بيبني مركب على جبل ومحدش شايفه محدش فاهمه هو يقول لهم صدقوني ربنا قال يقولوا له ربنا بتاعك خليه ينفعك ايه اللي ربنا قال ما كل الناس ماشيه غلط ما كل الناس بتعمل وبتساوي هتبقى انت بس هو ده اللي بنسمعه هتبقى انت يعني اللي مختلف مش تبطل دروشه ولا تراجعش ليه عنده خوف مقدس بالايمان نوح خاف هل الواحد فينا بيخاف لما بيسمع كلمة ربنا؟ ده ربنا يقول في كلمة جميلة يقول إلى من أنظر ها فكروا كده إلى من ينظر الله نظره يتشد لمين إلى المسكين والمنسحق القلب والمرتعد من كلامي يعني لما واحد يسمع كلمة ربنا يترعش ده بيعجب ربنا انما في واحد يسمع كلمة ربنا ولا تفرق معاه كم تخاف من كلمة ربنا طبعا ما بنقولش خوف الرعب بنقصد قد ايه بتعمل حساب للكلام ده قد ايه بيفرق معاك كلمة ربنا الشر عنوانه في الدنيا ليس خوف الله قدام عيونه ليه الشر بيزيد لا الناس مش بتخاف ربنا بالبلد وليه الناس اللي ماشيه كويس ماشيه كويس لانها بتخاف ربنا احنا بنقولها كده في لغتنا البسيطه طيب انت خوف ربنا قدام عينك دي علامة إيمان دي تقيسك دي توزنك دي تقيم الملكوت الداخلي لو خوف الله قدام عينك في كل لحظة صدقني مش هتعرف تقول كلمة غلط مش هتلحق تبص بصة غلط مش هتعرف تفكر فكرة غلط لو ربنا قصادك كل حين هتغلط ازاي انك بتخاف ربنا صح شوف مقياس كمان يقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع ومشيت بقى الرحلة طويلة قوي تحت كلمة أطاع دي تعال نقيم إيماننا أو ملكوت الله داخلنا بكلمة الطاعة قد إيه بتسمع كلمة ربنا وتطيعها إحنا للأسف مش مذاكرين اللي قاله ربنا مع إن مذاكرين كتب الدنيا وفي السياسة بنفهم وفي الاقتصاد بنفهم وفي التدبير وفي الموضة وفي الكورة إنما كلام ربنا اللي هيدخل السماء يعني ممكن نروح جهنم مش عارفينه كفاية ولو عارفينه قد ايه الكلمة بناخدها زي ما قال قديس مرقس الناسك من شوية وعلى طول تدخل موقف تنفيذ مش معلومات كلام ربنا ده لازم يتعمل دي وصية من يحبني يحفظ وصاياي يتقاس الإيمان بحرصك على طاعة ربنا قد ايه حريص تطيع ربنا مهما كان الثمن يعني كان لسه عندي طفل بكى في الاعتراف طفل ليه اصل اجبروهم في الفصل ملوهم الاجابة فهو حس انه غش ازاي وازاي يغش يا ابني حبيبي ما حصلش حاجة هما اللي ملوك الاجابة قال لا انا كده غشيت ربنا اكيد زعلان مني لا يا حبيبي ربنا مش زعلان ربنا زعلان مننا لكن شوفوا النقاوة شوفوا الإيمان البسيط هو مش مستحمل هو مغش هو ما حاولش يغش لكن هو جاله إحساس ولو بسيط إنه لا أنا بعمل حاجة غلط مش مستحمل الغلط وهو اللي قاعد يزن على أهله عاوز أروح لأبونا أعترف وهو كله 8 سنين طب ده إيه ده بقى؟ إن لم ترجعه تصير مثل الأطفال هو ده الإيمان الصح؟ الواحد بيخاف ولا ما بيخافش بيسمع الكلام ولا ما بيسمعوش وقد ايه بيسمعه مقياس اخر بالايمان ترك يتقال مثلا عن موسى بالايمان موسى ترك مصر غير خائف حط بقى ترك مع غير خائف من فرعون يعني ايه انت بتسيب قد ايه عشان ربنا دي توزن ايمانك وتوزن الملكوت سبت كرامتك ولا لسه سبت شويه فلوس سبت مركز سبت سبت ايه ايه اللي تركته يعني يعني واحد زي بولس ايمانه جبار والملكوت مليء لانه بيقول خسرت كل حاجة وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح ده صحيح لما يتوزن ده هيبقى شكله حلو ملكوت الله مليء لانه ايمان قوي خلاه يبيع الدنيا كلها وفلوسه كلها وكرامته كروماني ومركزه كمعلم يهودي كل ده قال انا اعتبرته زباله لكي اربح المسيح طب وانت ماذا تركت ما هو العمر عمال يجري سبت ايه قدام ربنا عشان لما تيجي تقف قدام ربنا تبقى في الريكورد بتاعك في الرصيد بتاعك ماذا تركت تركت حقك في مرة ولا لا مش هتتنازل عن حقك طب وحق ربنا وحق دمه وصليبه وحق طلبه منك وغلاوته عندك ما عملتش خاطر لده كله متشبثا بحقك في الدنيا طب خليك لكن ما تقولش عندي ايمان بعد كده ما تقولش الملكوت جوايا بعد كده انتظر يتقال على ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله يعني إيه الناس دي عاشت في خيام بالرغم أن هم أغنى ناس في عصره لكن كانت عينيهم على حاجة تانية الطموح يقيس الإيمان ويقيس الملكوت لو دخلت عقلك دلوقتي وسألت سؤال بسيط نفسك في ايه طموحك ايه بصراحة هتعرف تاخد كام في السماء على طول سؤال واحد نفسك في ايه يجي في دماغ الأمهات والجدات نفس العيال يكبروا ويبقوا حلوين يجي في دماغ الرجالة نفسي بس مركزي نفسي البيزنس بتاعي نفسي أعمل المليون الأولى نفسي مش عارف إيه إيه ده أوت كل ده بره الخط لأن مش ده اللي المسيح قاله قال اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم عاوز تبقى مليونير سهل أوي عاوز ولادك يبقوا زي أحسن ناس سهل أوي بس أنت ما تغيبش عنك الملكوت خليك مستني السما ومشغول بيها طب كان واحد مشغول بالسماء ومستنيها هتقيس الملكوت ابراهيم كان اغنى واحد وما كانش عنده عيال ولم يكن ينتظر طفلا العجب مع ان ربنا وعده انما تدخل قلبه يقول لك انتظر المدينة التي لها الاساسات عاوز في الاخر اروح السماء ده كل اللي شغله ملكوت داخلي يوزن تمام ملكوت الله داخلكم ايمان حلو يعجب ربنا يهز جبال سؤال كمان يقيم الإيمان أو بند تاني في الإيفاليويشن بتاعنا حسب حسب يعني يحسبها إزاي موسى اتقال عليه بالإيمان موسى حسب عار المسيح غنى أفضل من كنوز مصر كلها يعني إيه هو اتعرض عليه حاجتين يا يبقى ابن ابنة فرعون يبقى غنى الدنيا كلها عنده والمركز يا يبقى ابن يكابد العبدة اليهودية يبقى رقم في التاريخ لا قيمة له بس مع يكابد في إله العبرانيين إله حي إله إبراهيم إله الإيمان مع أمه الغلبانة ومع أمه الثانية فرعون مصر إله الدنيا فرعون كان إله دلوقتي في الوقت ده مجد الدنيا كله كنوز مصر كلها أم حسبها صح في نظر الناس حسبها غلط واختار يبقى ابن العبرانية إنما في نظر السماء بالإيمان حسبها صح وعشان كده يجي في ديلها على طول أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون رفض أنت إيمانك خلاك ترفض إيه خلاك في يوم ترفض قرش مش صح قرش حرام قرش مش مرتاح ولا وربت الباب زي ما كل الناس بتعمل وكل الدنيا غلط يبقى ما توزن اوزن ايمانك تاني لألا يكون مش موجود لأن موسى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية ألا تذل مع اليهود ولا تمتعش بالدنيا بس في الآخر أنا تبعه تبع إله إبراهيم وعندي رجاء فيه كل دي حسابات بتحسبها إزاي وهل حساباتك هتخليك تاخد موقف وتقول لأ مرة تكلفك كتير امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان جربوا أنفسكم أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين كان المفروض المسيح يبان عليك بدل مش باين علينا والملكوت مش مش باين على وشنا زي موسى كويس يبقى احنا النمر ضعيفة كلها كلنا ليه لأن واحدة من دول إن ما كانش كلهم يعني نشوف آخر واحدة يقول تشدد برضه عن موسى النبي تتقال كلمة جميلة قوي لما وقف قصاد البحر وكان موقف صعب جدا انه قدامه بحر ووراه فرعون بجيشه ومعاه شوية ناس غلابة يعرفوش يتصرفوا وكده ميت كده ميت وبقت الناس هايجة عليه بتقول له ما كانش يعني لينا قبور في مصر لما هتطلعنا تموتنا في الصحراء يقول بقى الكتاب كلمة جميلة خالص معلمنا بولس يقول تشدد كأنه يرى ما لا يرى وقال كلمته المشهورة قفوا وانظروا خلاص الرب النهاردة انتوا شايفين فرعون بكرة مش هتشوفوه تاني طب جبت الكلام ده منين مين وعدك مين قال لك فين الحل يا موسى قال مش عارف انا لسه ما اعرفش الحل بس انا متاكد تشدد كانه يرى ما لا يرى وانت في عمق التجارب والازمات بتفضل شديد ولا لا تفضل واقف زي الصخر كده ولا بتتهز بتتاثر بكلام الناس بتنهار نفسيا بتقع بتغرق في البحر موسى النبي كان ايمانه قوي فلما اتأزمت بان أنه جبار تشدد لأنه كان يرى ما لا يرى تاني مقياس دلوقتي ده الملكوت داخلي احنا بنقيس حاجة مش مش بالعين يا جماعة وما تتوزنش بالمكاييل العادية بس حاجة مهمة جدا لأن هي دي اللي هتدخلنا السما أول بند مهم الإيمان تاني بند تاني بند يقيس الملكوت اللي في قلبك اسمه محبة ربنا في شعار جميل قاله القديس أغسطينوس يقول إيه حب ربنا واعمل اللي انت عاوزه بعد كده أحب الله ثم افعل ما شئت بس طبعا حب بجد يعني ليه أصل ساعات كانوا يسألوا القديسين دول يقولوا له إيه هي الصلاة أحلى ولا الخدمة أكتر طب التسبيحة ولا الإجبية طب كتر التناول ولا الخلوة طب خدمة الرحمة ولا خدمة التعليم طيب فاهمين ازاي ما هو في تساؤلات من النوع ده كتير بص هي تتحل بالشعار البسيط ده حب ربنا اعمل اللي انت عاوزه بعد كده كله حلو وكله مقبول وكله يوزن عند ربنا غالي جدا طالما وراه حب انما تصلي كتير تسبح كتير تخدم كتير وما عندكش رصيد حب جواك كل ده تمنه سعره قليل قوي في السوق لان ربنا بيقيس اللي قالق يعرف يقيس على طول حجر زجاج ولا حجر كريم ربنا يعني, يعني يعرف يلقطها على طول فالمقياس التاني اللي هيقيسنا قدام ربنا او هيقيس الملكوت في قلوبنا واللي المفروض النهارده نحسبه قبل ما نحسبه على باب الملكوت ويبقى تو ليت خلاص مش هنعرف نغير الموقف هو قد ايه بتحب ربنا زي ما قالها يوحنا الرأي قال نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محب ومن يثبت في المحبة يثبت في الله ها الله في دي هي موضوعنا ملكوت الله داخلكم والله فيه كلمة كبيرة قوي الله فيه دي كلمة غامضة و... وما يقدروش أي حد بره المسيحية يقولوا الكلمة دي على فكرة دي بتاعتنا احنا دي ده الفكر المسيحي بس اللي يتجاسر يقول الله في الإنسان دي دي فكرة الباقيين يتخضوا لما يسمعوا الكلمة دي إنما إحنا بنفتخر إن الملكوت جوانا لأن الله يرتضي أن يسكن فينا بس الموضوع مختلف من شخص لشخص مرتبط بكلمة المحبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه تعال نقيس محبة ربنا حط لها كم مقياس برضه أول مقياس قد إيه بتحب ربنا كلمة حفظ الوصية الشعار الجميل اللي كرره ربنا يسوع من يحبني يحفظ وصاياي لأنه يوحنا قال لنا بصوا في ناس كتير بتحب كلام لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل تقول له يا رب بحبك قوي وعاوز ارضيك وفي اول موقف تخذله وما تعملش اللي قال عليه طب ما بقى كلام ده احنا نفسنا لما بنحب بعض بنقيس الحب على فكرة بالأكشن أكتر من الكلام يعني ممكن شخص تلاقيه بشوش وبيرحب بيك فتقول ده باين عليه بيحبني أوي وبعدين يحصل موقف ما تلاقيهوش كما توقعته هتحسبه ايه هتيجي على طول تلغي الحسابات القديمة وتقول هو ده الحساب الصح هو ما وقفش معايا بدل ما وقفش معايا ما عملش اللي كان نفسي فيه يبقى مش بيحبني الباقي ده كلام الباقي ده سهل احنا بتوع كلام انما كم واحد يحب ربنا جدا فيتفانى في حفظ وصيته يتفانى لما داود النبي يقول وجدت وصاياك كمن وجد غنائم كثيرة أحببت وصاياك جدا يعني هو هي الوصية ده أوردر يعني ايه الجميل فيه عشان تحفظه عارف لما يقول أحببت وعودك أقول آه طبعا الوعد ده كلمة معزية جدا ومريحة إنما الوصية يبقى لقاها كأنها كنز طب ده الوصية ده طلب مطلوب منك إنما هو من كتر عشقه وحرصه على تنفيذ وصية ربنا كان يتغنى بالوصية يقول له رب أنت تؤمر بس أنت قول وأنا هنفذ مهما كلفني طبعا اتقال عليه قلبه زي قلب ربنا أو قريب لقلب ربنا لأنه حريص على حفظ وصيته في وصايا كتير احنا عارفينها وبنطنشها وفي مواقف كتيرة عارفين ربنا كان عاوز مننا ايه وبنغمض عينينا وايه يعني كأننا مش واخدين بالنا زي ما يكون واحد معدي جنبك وايه تعمل نفسك مش واخد بالك بيحصل كده كتير طناش ده مع الوصايا يحصل الموقف ده مع وصايا كتير تبقى ايه مش عاوز تفكر وتركز لانك عاوز تطنش الوصية دي طب ما ترجعش تقول بحبك يا رب والملكوت فين مقياس تاني لمحبة الله هو حب القريب ربنا حط حب الناس قصاد حبه وقال دي قصاد دي ودي دليل دي وعلمنا يوحنا قال إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه وإن قال أحد أني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب كده على طول اللي بيقول بحب ربنا وبيكره واحد يبقى كذاب طب لا نطلع كذابين لا يطلع المقياس ده زيرو خالص بقى تيجي تقول له بحبك يا رب تلاقي السما بتقول كذاب كذاب ليه ما عرفتش تحب اخوك ليه مقياس ثالث صنع المشيئة يعني ايه صنع المشيئة قد ايه هي شبه حفظ الوصية بس هي بطريقة تانية قد ايه انت حريص انك تعمل اللي ربنا نفسه فيه احنا كلنا بنعمل اللي نفسنا فيه من غير ما نفكر يعني في سؤال في ال program اللي في دماغ كل واحد ما, ما بيقفش ماذا تريد يا فلان ان تفعل شغال على طول السؤال ده ما بيقفش حتى لو فكيت الكوبس حتى وانت بتحلم يعني هتلاقي برضه بتفكر ماذا تريد يا فلان ان تفعل عاوزة نقلة كبيرة بقى ماذا تريد ايه يا رب ان تفعل هي دي المحبة بقى المحبة انك تنسى نفسك شوية وتقول له يا رب انت عاوز مني ايه انا عشت الخمسين سنة اللي فاتوا ولا الاربعين ولا التلاتين ولا ال... عشتها لنفسي شعاري في الحياة ماذا اريد لاني كنت بحب نفسي انما ما ريحتهاش وما ريحتنيش وضيعت السنين فاضل لي كام سنة فاضل لي كام شهر انا مش عارف انما عاوز ادخل بقى في مرحله جديده ماذا تريد انت عاوز اعيش ليك بقى عاوز عشان الملكوت يدخلني ابقى بحبك بجد لان انت ما بتضحكش عليك زي الناس فيبقى الشعار ماذا تريد يا رب ان افعل فالحرص على الخضوع لإرادة ربنا ده دليل حب على طول ده يتقاس في السماء كده يعني من غير مكاييل علامة أخرى لمحبة الله أو مقياس آخر هو انتظار المسيح اللي بيحب واحد بيشتاق يشوفه معلمنا بولس تجاسر في آخر رسالة قبل ما يروح السماء بشهور أن يقول أخيرا وضع لي إكليل البر عمره ما اتكلم عن نفسه إنما في تيموساوس الثانية قبل ما تتقطع رقبته بأيام قال له يا تيموساوس أنا شفت الإكليل اتحط بيجهزوا لي الحفلة حفلة التخرج من الدنيا ودخول السماء أخيرا وكعادته لأنه مستكتر على نفسه وعمره ما بيتكلم عن نفسه عارفين كملها وقال إيه قال له أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل في ذلك اليوم وبعدين قال إيه وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا قال له ده مش ليا انا لوحدي اي حد يحب ان المسيح يجي هياخد اكليل ليه اصل ده هيقيس على طول الملكوت لو انت مشتاق تشوف ربنا مشتاق الدنيا تخلص مشتاق انك حياتك تنتهي عشان تبتدي حياتك الابديه مشتاق انك انت المسيح ياخدك في حضنه بجد بقى وجها لوجه لو جالك الاستيقاظ دي وكبرت جواك تبقى انت بتحب ربنا فعلا انما لما تيجي السيرة والتلميح والاشارات ان الحكاية ممكن تخلص في اي وقت تلاقي النكد تشتغل والزعل وليه يا رب ليه يعني كنا عملنا ايه عشان ت... و... وانت تخسر ايه لما تمد في العمر شوية يعني ما هو ما انت مش عايز تشوفه انت مش شغلك تشوفه انت مش مشتاق ولا حاجة فالموضوع كلام نظري مقياس آخر لمحبة الله محبة الصلب اللي بيحب ربنا اللي بيحب شخص يحب يتكلم معاه ببساطة في فرق يا جماعة يجي لك تليفون من واحد صديقك عمرك ما تقول مين ولا تبص في الموبايل أهلا يا حبيبي أو أهلا يا فلان ليه؟ الصوت معروف مش محتاج تبص في الشاشة الاسم ايه أول لما يقول ألو على طول الصوت المحبوب ده تلاقيك انبسطت وتنسى نفسك شخص عزيز تحب تحكي معاه انما تلاقوا السؤال الدارج عندنا كلنا ايه كيف اسمع صوت الله عارفين دي معناها ايه انك مش عارف مش متعود على صوته فلما بيقول الو مين ربنا ايوه ربنا مين هي كده بالظبط زي ما يجي لك سؤال يقول لك انا فلان تقول له ايوه فلان مين اديني اكتر كمان هي الحكايه كده بصراحه احنا كده انما اهلا يا رب دي معناها ان الخط ما بتطيعش ان في كلام كتير مع ربنا ان الاعداد دي مش بتاعه خمس دقايق ان يومك كله حكاوي مع ربنا فلان في صلاه كتير وفي اجبيه كتير وفي مزامير وفي صلاه يسوع وفي قداسات وفي ترانيم ربنا واكل عقلك وشغله خلاص بقى على طول تلاقي الخط مفتوح محبة الصلب آخر مقياس نقول اللي يحب ربنا بيكره الشر آية تقول يا محب الرب ابغضوا الشر كلنا بنحاول ما نغلط بس كم واحد بيكره الشر بيكره الغلط دي علامة حب ربنا مش انك تبطل تغلط ودي حاجة كويسة قوي انك تبطل انما ده في مستوى اعلى انك ما تطقش الشر لا في حياتك ولا في حياة اللي حواليك ومش على سبيل الإدانة ولا لا أنت ما ما بتحبش الغلط ما تستحملوش لو كذبت كذبة تبقى تبقى أنت مش طايق روحك ومتضايق جدا ترجع لربنا بالدموع إزاي أعمل كده دي علامة حب تقيسها السمع على طول لأنك بتحبه فعلا فأي خطية نشاز خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني فاش مرة زمان شفت منظر يعني منظر طبيعي بس علق في ذهني أب كان ماسك شايل طفل سنتين على كتفه وبيفرجوا على ورد كده بعدين قال له ما ما تشدش الورد العيال عيال برضه فبص لابوه كده في عينيه وقام عمل ايه شد الورد فابوه ما عملش ولا حاجه غير انه عمل ايه نزله من ايده بس الولد خرب الدنيا قعد يرفص ويتمرغ في التراب ويعيط ويصرخ والناس كلها سكته لا مش هسكت لغايه ما يحصل ايه ما يشيلني تاني فاهمين ازاي هو حس انه خسر حاجه كبيره قوي انه كان متشال فاهمين المعنى هو ابوه لا زعق ولا ضرب ولا كشر حتى ولا هو نزله من ايده punishment هو بس ال punishment بتاعه متربي برضه بقى انه ينزل من ايده نزله من ايده الدنيا بقى كم واحد بيحس بالاحساس ده ان الخطيه معناها انك كنت متشال ان نزلك من ايده لو بتحبه قوي وعارف العز يعني ايه متشال هتصرخ وهتقلب الدنيا لغايه ما يشيلك تاني وطبعا هو هيشيلك اخر حاجه يا جماعه اخر مقياس محبة الناس أنا حاطط ثلاث مقاييس بس إنما في مقاييس كتير للملكوت لكن إحنا ابتدينا بقصة أورشليم والأسوار والملاك اللي عمال يحسب ده ولقينا في الرؤيا ملاك تاني بيحسب والشغلانة عمالة تتحسب وبولس بيقول امتحنوا أنفسكم اوزنوا نفسكم ولقينا في العهد القديم واحد اتقال عليه توزنت وطلعت ناقص وبلا رجعة خلاص كلام يخوف فاحنا خدنا مقياس الإيمان في مقياس محبة ربنا تعال ناخد مقياس محبة الناس مقياس محبة الناس معلمنا بولس عمل لنا key أو evaluation كده مفيش بعده في كورنثوس 13 حط لنا كل صفات المحبة اللي بيها تعرف فعلا انت بتحب الناس بجد كل كلام لأن المحبة ممكن تتغش وأكتر حاجة في الدنيا بتتغش النهاردة هي كلمة المحبة تلات أرباع المسجات I love you كلها مغشوشة كلها كلها كلام كلها كلام بدليل المشاكل والهموم والشهوات واللخبطة طب تقيس الحب ازاي اذا كان الكلام سهل بولس الرسول حط لنا لا الاول وفي كده evaluation بال negative انتوا حافظين الحته دي بس احنا بنعيدها كده قال لو عاوز تعرف بتحب الناس قد ايه لا يمكن تحسد شخص مش هتغير ابدا لو اللي جنبك سبقك بمسافه تفرح له مش هتغير لو بتغير بتحسد يبقى لسه لسه المحبة صغيرة أوي لا تتفاخر ولا تنتفخ لو بتحب تتكلم عن نفسك وتبان تبقى انت لسه ما عندكش محبة لأن اللي بيحب الناس قوي يتنفخش عليهم أبدا ما يتكلمش عن نفسه أبدا لا تقبح يعني ما بتشوفش الغلط يشوف الصح بس اللي بيحب واحد بيشوف الحاجة الحلوة اللي فيه كونك شايف حاجة وحشة حتى شايفها بس معناك مش بتحب كفايه مش هقول بتقع في ايدينا وتتكلم ده انت شايف بس القبح ده جوه عينك لا تطلب ما لنفسه مقياس تاني عاوز تقيس بتحب الناس بتطلب راحتك ولا راحة اللي حواليك مزاجك ولا مزاجهم طلباتهم ولا طلباتك اللي بيحب يطلب ما للآخرين مش ما لنفسه لا يطلب ما لنفسه لا تحتد ده مش بيقول لا تغضب يعني لا تغضب كلمة كبيرة ودي لعبتنا يعني إنما لا تحتد دي أقل من الغضب الحدة ما تطلعش لو أنت بتحب لا تظن السوء لا تفرح بالإثم تفرحش بالغلط أبدا في حياة أي شخص لو لقيت أحد بيغلط هتبكي عليه خايف عليه إنما مش هتنبسط إنه بيغلط أبدا ولا هتشجعه وفي حاجات إيجابية المحبة تتأنى وترفق وتطول بالك قد ايه على اللي حواليك دي علامة حب بجد انت رفيق مترفق بالناس قد ايه بتعذر قد ايه تحتمل كل شيء يا محبتنا قليلة اكيد لان في حاجات ما بنستحملهاش حتى من ولادنا ومن اقرب الناس لينا تصدق كل شيء ترجو كل شيء تصبر على كل شيء نرجع للأسوار تاني ملكوت الله كالأعراء الأعراء يعني بلا سور فربنا قال أورشليم دي سيبها لي يا ملاك تبقى إيه بلا سور قال له يا رب طب والأعداء قال له أنا هبقى السور مالكش دعوة أنت أسوار النفس البشرية طب إحنا أورشليم ربنا بيقول بلاش أسوار ليه كانوا زمان البلاد تقبل لنفسها أسوار عشان تتحامى سور الصين العظيم سور أريحة كانت البلاد تعمل سور عشان يعيشوا في أمان لأنه كانت الحروب البلد اللي فيها سور ما يعرفوش يدخلوها فالسور دايما إشارة للضمانات اللي النفس بتعملها عشان تأمن نفسها تلاحظوا كل نفس بتتبارى في تأمين حياتها فدي الأسوار الأسوار دي أنتوا عارفينها مثلا سور اسمه الذات والإنجازات والسلطة المركز بتاعك ال title الكارت اللي في جيبك ده عامل لك نوع من السور كده مديك إحساس بأمان مزيف طبعا بس هو مديك إحساس بكده إنك حواليك سور لأنك فلان الفلاني مش كده؟ وطبعا يسبقها انجازات و history وتاريخ فدي برضه عامله لك سور تاني وربنا قال للملاك بلاش اسوار انا بس السور هنشوف السور التاني المال البنك المقتنيات الامكانيات ده سور تاني طول ما انت اول ما بتقلق تلاقي مخك حدف على البنك وعلى الشاليهات اللي عندك وعلى اللي مش عارف ايه عشان ده السور اللي بت بتطمن نفسك انا في سور هيستر عليا سور ثالث الناس لما تيجي اي مشكلة تلاقي مخك راح في الناس اللي حواليك مين هيسندني مين بيحبني مين هيقف معايا وطبعا الاتكال على البشر ملعون من اتكل على زرع بشر صور كمان الجسد صح الجمال القوة البدنية أو القوة بأي حاجة صور أخير العلم الخبرة الشهرة كل دي نوع من الأسوار ربنا قال طول ما أنت الأسوار دي في حياتك أنت مش أورشليم مش مدينة الله لسه ما دقتش ملكوت الله داخلكم بلاش الأسوار دي أمال إيه رب قال أنا السور إمتى يبقى حاسس إن راس مالك إلهك لما يقول بولس من افتخر فليفتخر بالرب ملوش حد تاني ملوش حد تاني اسمك ماليش اسم شهرتك ملهاش لازم فلوسك راحت كلها صحتك معدومة أمال إيه قال أنا ليه يا ربنا طب أنت إيه مش خايف ده أنت ما عندكش حاجة غلبان أنا عندي كل حاجة أكون سور نار من حولها فقال له ما تبنيش أسوار ولا تقسش السور لأن اللي هيخلي الملكوت جواه هيتمتع أن السور إلهي مش سور زي بتاع الناس أبدا كل الأسوار اللي بنحكي فيها دي أسوار مخوخة وكلنا عارفين كده على فكرة كلنا عارفين إن هديتها نعي في كورنال والفلوس هيتخانقوا عليها بعد ما سعادتك تتنا تفضل بالسلامة قول الله طب دي حكاية بايخة يعني يعني وخداعة وقصة والناس كلها تضحك على نفسها طب ايوه طب ما انت بتعمل ليه الاسوار دي ما انت عندك سور تاني انت تقول له يا رب خليك ليا انت سور نار انا عاوزك انت مش عاوز الحاجات دي طيب واحد يقول ما هو انا ولا عندي ده ولا عندي ده هيبقى نفس بلا اسوار نفس بلا اسوار دي هي اللي بتعاني بقى من القلق من صغر النفس من الاكتئاب من الحقد من اليأس من الخوف بمعنى ايه كل الشباب اللي طالع عنده حاجة من العاهات دي ليه ليه لان هم الكبار علموهم ان هي دي الاسوار الدنيا علمتهم والميديا علمتهم ان اعمل لك سور من دول فيبص حواليه يلاقي لا ذات ولا شهرة طب يقلب طيب علم الحمد لله ما فيش طب فلوس ما تكفيش طب اهله بينسوه في اول محطة فكله طالع ما عندوش اسوار الشباب طالع فعلا عندهم عذاب نفسي طالعين نفوس بلا أسوار لأن أهاليهم وكنيستهم للأسف مسلمتهمش إنك إيه صورك إلهك أكون لها صور نار من حولها الطفل بقى اللي اتربى في الإيمان صح وشرب الإنجيل صح وعاش جوه الكنيسة صح مهما حصل في الدنيا يطلع واثق من نفسه لا تلاقيه قلقان ولا عنده صغر نفس ولا اكتئاب ولا حقد ولا يأس ولا خوف ليه؟ لأن في أسوار بس مش من النوع اللي الناس بتنادي بيه الآية الأخيرة أنا يقول الرب أنا بنفسه بقى أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها لإلهنا كل مجد وكرم الأبد